عايزين نتكلم سريعا كده النهاردة عن حاجات عملية او استفادات عملية ازاي نستفيد من القرآن او بنحاول نوصل مع بعض للطريقة المثلى للاستفادة من القرآن فاحنا عايزين ان رمضان اللي جاي ده زي ما اتكلمنا اكتر من مرة انه يبقى فرصة عملية يعني زي بالظبط كده مع الفارق في التشبيه احنا بقالنا فترة بنتدرب احنا المفروض هننزل بقى يعني خلاص انت هتنزل الملعب انت بقالك فترة عمال تتدرب آه، سواء بقى التمرين او ال- بتتدرب بقى كورة او بتتدرب على اي رياضة معينة وبعدين جه وقت السباق جه وقت انك انت المفروض الحاجات اللي انت سمعتها بقالك فترة طويلة تبدأ تنفذها فانت لو جيت مثلا انت بقالك فترة بتتدرب او بتسمع وجيت في رمضان وحسيت ان مفيش اي تغير في علاقتك بالقرآن في هنا خلل ده مش معناه انك تروح ترمي نفسك في ال- في النيل لان النيل اصلا مش هيبقى موجود كمان شويه اه أنا لسه- لا ده معناه انك انت محتاج تصلح علاقتك بالقران ده معناه ان في ايه في خلل مش في النيل طبعا في خلل فين في علاقتك انت بكتاب الله سبحانه وتعالى فاحنا عايزين نكون يعني عايز عايزك تبقى جريء في اكتشاف علاقتك بالقران يعني خلينا نتكلم بصراحة احنا المفروض عايزين نقرب من القرآن طيب لو انا ما حسيتش بده في رمضان وده الموسم وده وقت الشغل اصلا يبقى انا في مشكلة يبقى انا محتاج اراجع نفسي محتاج أ- يعني اواجه نفسي واقول انت كنت ماشي غلط انت بتضحك على نفسك طب زي ده معناه ايه معناه انك محتاج تشتغل صح خلاص فاحنا هنحاول نحط نقاط عمليه نحاول نعملها مع بعض كده يعني قصدي يعني كل واحد يسعى انه يطبقها مع نفسه في رمضان ونشوف اثر ده وهنتكلم ان ان ال- الارتباط بالقران او ده مستويات او مراحل ودي المراحل اللي احنا هنتكلم فيها هنتكلم عن المرحله الاولانيه ابسط مرحله كذا المرحله الثانيه يزود كذا المرحله الثالثه يزود كذا هنتكلم ان في مراحل ان الانسان يحاول مش لازم ي... طبعا مش معناها انه يخلص المراحل في رمضان لا انت بتحدد مرحله وبتقف عليها او بتزود مرحله بعدها وبتعيش على المرحله دي طول رمضان بتحدد مستواك وبتشوف بعد كده انت طلعت مرحله يبقى رمضان الجاي ان شاء الله انت هتطبق المرحله اللي اعلى من كده خلاص طريقه في التعامل مع كتاب الله يعني مثلا تقرا الجزء طب تقراه ازاي تقراه امتى تضيف عليه ايه دي الحاجات اللي احنا هنحاول ايه نقولها مع بعض في اشكالية بس الاول لازم نحطها آه، نصب اعيننا واحنا داخلين رمضان ان القرآن عايز تركيز يعني يعني انت عارف في مادة ينفع تذاكرها كده ايه آه، وانت قاعد ب- يعني بتسمع حاجة وقاعد بتذاكرها مع اصحابك وفي مادة لا دي عايزة ايه ممكن انت ما شفتهاش قبل كده مثلا او ما جربتش الشعور ده قبل كده آه. اذا في ماده عايزه ايه عايزه تركيز ما ينفعش تذاكر مع حد ما ينفعش تبقى قاعد حد بيتكلم ما ينفعش يبقى في حاجه شغاله عايزه تركيز تام مثلا معادله معينه بتطبقها او دماغك بتتعصر بتفكر في حاجه حتى لو في ناس حواليك انت مش شاغل بالك بوجودهم لان انت مركز دلوقتي فالقران انت محتاج توصل للمرحله دي من التركيز لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أي لو قدر لو أن الله عز وجل قدر أن القرآن يكون له أثر حسي وليس أثر معنوي فقط لو أن الله عز وجل قدر أن يكون للقرآن أثر حسي وليس أثر معنوي فقط لكان هذا الأثر هو تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى كما أن الله عز وجل قدر لعصا موسى أن يكون لها أثر حسي لما ضرب البحر وضرب الحجر وانفجرت العيون فالقرآن له أثر معنوي على الإنسان يغير الإنسان يجعل الإنسان تصيبه قشعريرة في الجلد ثم طمأنينة فيتغير ده أثر معنوي نعم يكون له أثر ملموس بعد ذلك لكن الأصل أنه أثر معنوي على الإنسان فربنا بيقول أن لو قدر أن جعل الله عز وجل تأثير القرآن تأثير حسي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله طيب هذه الأثار أو ما يشابهها أثار معنوية أنا لا ألمسها في حياتي يبقى في خلل في التعامل مع القرآن وده المحور اللي بنتكلم عليه أغلب الفترة اللي فاتت إن إزاي ربنا يوصف القرآن والله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا طالما ربنا قال يبقى ده صدق وحق إزاي ربنا بيوصف الأثر ده للقرآن وأنا لا ألمسه هنا في خلل دورنا في الفترة اللي فاتت بنحاول نبحث عن هذا الخلل ان في ايات صعبة ان في ايات محتاجة شرح ان اللغة العربية اصبحنا اعاجم في عجمة في لساننا فابتعدنا عن القرآن ان احنا بنقرأ القرآن واحنا مش مركزين بنحاول نبحث عن الخلل من هذا الخلل ان القرآن يحتاج الى ايه قلت القرآن يحتاج الى ايه الى تركيز يعني قراءة القرآن النافعة المؤثرة المتدبرة اللي بتعطي أثر ما ينفعش تكون قراءة عابرة ده بتوصل لمرحلة أعلى من كده ده لما أنت تبقى خلاص مصاحب للقرآن كنت أحيانا أسير مع بعض إخواننا اللي استفدت منهم كثيرا في القرآن دكتور حازم جزاه الله خيرا كنت أحيانا أمشي معاه بالليل فنعدي مثلا يكون دكان كده محل مقفول وسايب إذاعة القرآن والحصري شغال الساعة 1 بالليل وفجأة ألاقي ألاقيه قاعد على الأرض انا مش فاهم فيه ايه اللي حصل فعلا انا انا ما بقاش مش فاهم هو انت ايه اللي حصل وبعدين قعد ساكت وقعد يسمع ايه انتوا ما عندكوش راديو في البيت ايه اللي يعني ايه ايه اللي إيه اللي يعني انا مش فاهم ايه الجديد واحيانا برضو كنت اخرج معاه تدبر فلاقيه سبحان الله انت مش من هنا ولا ايه ده الشمس عادي ايه اللي يعني ايه اللي فتحس ان هو انت بتوصل احيانا مرحله انك انت بترى الايات رؤية مختلفة وما بتحتاجش كثير عناء لانك انت جهدت قبل كده وما كان الله ليضيع ايمانكم المجهود ده ما بيضيعش عند ربنا سبحانه وتعالى اللي بذل مجهود في ان هو يكحت الصدأ من على قلبه او ان هو يرتبط بالقرآن او انه قعد سهر ليلة او ليالي فهم سورة ربنا ما بيضيعش ده بعد فترة بيلاقيه بيلمس بسرعة يلاقي الامام بيقرأ وهو لسه مش محضر ولا اي حاجة واقف في الصلاة فجأة لمس مع الايات وبكى وعايش مش لازم الاثر يكون البكاء فجأة ارتبط بالايات اللي بتقرأ ليه؟ لانه بذل مجهود وما كان الله ليضيع ايمانكم ابدا ربنا ما بيضيعش المجهود ابدا اللي بتبذله مع كتاب الله طيب نرجع تاني للنقطه اللي انا عايز اتكلم فيها ان القرآن يحتاج الى ايه الى تركيز طالما انت لسه ما وصلتش لمرحلة انك بتلمس مع القرآن بسرعة الاشكالية اللي بتقابلنا العملية الحقيقية اللي بتقابلنا في رمضان اللي جاي ده حقيقة حاجتين انك انت يا اما تقرأ القرآن بالنهار يا اما هتصلي بيه او تسمعه بالليل بالنهار احنا في الصيف والدنيا حر والكهرباء ممكن تقطع وانت تعبان فانت ممكن ما تبقاش عارف تركز فانت لازم تبقى واخد بالك انك محتاج تبذل مجهود مضاعف بالليل انت طبعا بتقعد طول اليوم في النهار ده الحر ده صايم فتيجي اول ما بمجرد ما الاذان المغرب ايه بيبدأ انت بتنطلق بتنطلق وتقعد بقى ايه يعني يعني ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين يعني بيجي يعني إيه نسفة مية عصير أكل مش عارف فبيجي واقف في الصلاة يعني إيه يتمنى لحظات الصيام يعني اللي يكون يعني بيبقى شخص مختلف تماما فالفكرة طب هنركز إمتى يعني بما إن القرآن أنا بدأت بمقدمة بما إن القرآن محتاج تركيز وبعدين انت بتاكل وبتشرب كتير لان انت حران طول اليوم وتعبان النهار طويل جدا اسال الله ان يعيننا على الصيام وان يجعله سهلا ميسرا عليه فانت محتاج تكون فاهم الاشكاليه دي انك انت تتعامل مع الاشكاليه انت داخل موطن نفسك داخل رمضان موطن نفسك ان انت هتتعب عشان القران انما انت تعبان وفاتح المصحف وقاعد ماسك فارد نايم كده فارد رجلك وساند على الحيطه وقاعد بتقرا القران من بعد العصر في المسجد وقاعد كل شويه تفوق اذن تقلب الصفحه انت مش عارف ايه اللي بيحصل ولا ايه ولا انت بتقول ايه اصلا وشوف بقى لو لا قدر الله المصحف اتقفل غصب عنك ترجع وانا كنت واقف فين يا جدعان انا هرجع تاني من الاول انا اصلا مش فاكر انا كنت بقرا ايه اصلا ولا في سوره ايه ولا وده بي... انا مش بكلمكم على على على اساطير انا بتكلم على واقع انا عشته واغلبنا عاشه ان هو مش مركز وبعدين يقول لك ايه بس انا ما زلت موجود ومش حاسس بتاثير القران لا ما حضرتك فاهم ان موجود غلط يعني حضرتك ماشي كده في سكه غلط انت لو فضلت كده 100 سنه الى ان يشاء ربي شيئا إيه انت كده ماشي في سكه غلط الارتباط بالقران فالفكره انت لازم توطى نفسك من الاول لا القران محتاج مجهود انت عايز ترتقي في العلاقه يبقى لازم ترتقي في المجهود انت عايز ترتقي في العلاقه بكتاب الله يبقى لازم ترتقي في المجهود اللي بيبذل انت قاعد مركز هتركز من الظهر للعصر خليك من الظهر للعصر هتنام بعد الظهر وتركز العصر خلاص خ... يعني لازم تبقى قاعد مركز ان دي حاجة مهمة انا رايح الوقت اقرأ الورد اللي هصلي بيه بالليل او هسمعه بالليل انا الوقت بعمل حاجة مهمة مش عايز دوشة هروح اقعد في مسجد لوحدي اقعد في مسجد مع اخواني كل واحد لوحده مش عايز دوشة هسمع القرآن بصوت بحبه الجزء ورا بعضه من غير ما اقطعه مش عايز دوشة انك انت توصل انك انت تبذل المجهود ده ودي رقم واحد ده دي المرحلة الاولى ونبدأ دلوقتي الكلام في المراحل رقم واحد لو انت هتمشي جزء جزء وهتحاول تصلي في مسجد بيصلي بجزء او مسجد بيصلي بحزب وتكمل انت بقية الحزب لوحدك بالليل تصلي بيه فانت هتقرأ آه، جزء في اليوم هتتدبر او حاول تعيش مع جزء في اليوم الجزء هتقرأه بالنهار وتصلي بيه بالليل سماعا او قراءة انت هتسمعه في التراويح او تسمع جزء وتقرأ انت جزء حزب يعني وتقرأ انت حزب المرحلة الاولى ان تقرأ انت الجزء اولا لكن مش اي قراءة يبقى المرحلة الاولى ان انت تقرأ الجزء بتركيز يعني الجزء بيتقرا بسرعة في مثلا 17 دقيقة او 18 دقيقة لا انا مش عايزك تقراه كده انا عايز ياخد منك ساعة ونص قراءة لكن تقرأ بالراحة تاني الآية دي تاني معلش لا أنا الآية دي هقراها تاني خلاص حسيت ان انا سرحت لا انا هرجع الربع ده لا انا انا الربع ده تهت كده وفلان كان بيتكلم وحصل مشكلة وفلان اتصل لا لا انا هقرا الربع ده تاني انا ما وريش حاجة اصلا انا ما وريش غير ان انا بقرأ الجزء بالراحة معايا جنبي ورقة قلم كلمة مش فاهمها او آية مش فاهمها بكتبها وابقى اسأل فيها ان شاء الله ده المرحلة الأولى إنك أنت بترتبط بالقرآن بدون وسائل مساعدة لسه تقرأ بتأني عشان تكتمل المرحلة دي تيجي بالليل تسمع الجزء ده تاني أو تقراه تاني فتصلي ورا مسجد في مسجد بيصلي بجزء أو بيصلي بحزب وأنت تكمل أنت لوحدك بالليل دي المرحلة الأول- الأولانية أحيانا يظن البعض إن دي صعبة ده احنا لسه بنتكلم في إيه؟ الحالة الأولى لا احنا دلوقتي بنتكلم ك- يعني كما قلت أنت تريد أن ترتقي في علاقتك بالقرآن اللي عنده الرغبة دي يبقى هو اللي يسمع الكلام اللي أنا بقوله ده مش قصدي يسمعه يعني ينفذه قصدي يعني هو اللي اللي قا- يعني أنا قاعد مع ناس المفروض أن الغرض الارتقاء في العلاقة بكتاب الله الغرض ده مش عندهم يبقى الكلام اللي أنا هقوله ده كله ملوش أي لازمة خلاص روح اقرا قرآن في رمضان ربنا يوفقك وأكثر من الختمات وربنا يعينك وخلاص انا مش ده اللي انا بتكلم عليه دلوقتي انا بتكلم اللي عايز يرتقي في العلاقه عايز وقفه التراويح تبقى مختلف عن كل سنه عايز ان على الاقل انا مش هقول لك ان من اول لحظه ومن اول جزء الثمان ركعات هتبقى قاعد فيهم فايق ومركز ومفيش اي هتقع منك ده مستوى عالي جدا جدا لكن انت بتحطه هدف قدامك صعب خاصه لو المسجد بيقرا بسرعه او مع الحر او حاجات هتقع منك لكن ما ينفعش ان الثمانيه يقعوا لا هنا محتاج تراجع نفسك خلاص يبقى رقم واحد ان انا بقرأ الجزء بتركيز ولو قابلني كلمة مش فاهمها او آية ورقة وقلم بكتب فيهم الحاجات دي وبعدين ربنا ييسر ابقى ايه ابقى اسأل فيها طب لازمته ايه لما انا مش هسأل فيه في نفس اليوم ان انا بكتب ان انا لو انا خلصت الجزء والورقة ديت فاضية يبقى حاجة من اتنين يا اما حضرتك الامام ابن كثير ومتنكر يا اما حضرتك كنت بتقرأ حاجة تانية اصل مش معقول ان الجزء اللي فات ده كله انت ما عندكش فيه ولا سؤال مش معقول ان الجزء ولا كلمة انت مش عارفها ما شاء الله لا قوة الا بالله يبقى ده يبقى انك بتطلع بالورقة فاضية بعد الجزء ده علامة ان انت ايه حاجة من اتنين خلاص طيب فالورقة دي بتعرفك انت فايق ولا مش فايق انت انت مركز ولا مش مركز وزي ما قلت لك انت ع- عدى منك ربع ارجع تاني عدى منك صفحة ارجع هاتها تاني خلاص دي الايه المرحلة الاولانية المرحلة الثانية ان انا بقرأ ال- نفس المرحلة بالظبط بقرأ الجزء بتركيز لكن مع هامش على المصحف معاني كلمات الكلمة اللي مش عارفها انا مش بكتبها انا بدور عليها فعلا يعني مش هستنى بقى هكتبها لا ده انا حاليا هقوم وانا قاعد حالا ادور عليها فده هيحتاج وقت اطول ممكن نضم مرحله 3 مع مرحله 2 ان يكون على الهامش شرح مبسط للايه فبقرا الورد بتاعي اصلا مش من المصحف ده بقراه من تفسير جايب صفحه المصحف وهو تفسير على هامش المصحف عشان مش كل شويه هقفل المصحف وابص لا انا اصلا الورد بتاعي اللي بحط فيه علامه انا واقف فين اصلا اللي بتحرك بيه ما بسيبوش في اي مكان وباخده معايا في كل مكان هو المصحف اللي عليه التفسير في الهامش طبعا ده يفترض انك تقتنيه من بدري خلاص رمضان غالبا يوم الاثنين يعني انت المفروض تقرا الجزء امتى لحد بالنهار يعني التراويح لحد بالليل يعني المفروض يوم الحد الصبح او لحد العصر انت هتحدد الوقت بتاعك تكون على المغرب مخلص الجزء لان من المغرب العشاء انت بتستعد للصلاه هتشوف هتصلي فين يبقى انت غالبا بتحاول ترتب نفسك ان الجزء يكون خلصان على المغرب يبقى انت لازم بتقتني ده ويبقى معاك سواء ال- المصحف اللي عليه كلمات الهامش او مرحله ثلاثة ان مش بس كلمات ان يكون في شرح مبسط للايه مثال تفسير الميسر المختصر في التفسير اي اي حد عنده التفسير الوجيز في مختصرات كتير هنا احنا مش في مرحله الانتقاء طالما احنا بنبدا لاول مره غالبا ان شاء الله اي حاجه هتبقى كويسه ممكن يكون واحد متقدم في العلوم الشرعية ويقرأ برضه مختصر لأن وقته مش بيسمع فهيقرأ المختصر ممكن يقرأ زبد التفسير بتاع الشيخ الأشقر ومختصر فتح القدير تفسير فتح القدير أو أي مختصر مختصر لابن كثير أو مختصر للقاسمي في مختصرات للتفاسير بس دي بتبقى صعبة شوية أو تفسير الجلالين دي بتبقى صعبة شوية ان هي تبقى تفاسير لبعض المتقدمين او حتى المتاخرين لكن بتبقى لغتها صعبه شويه احنا خلينا ممكن اللي مالوش إيه، باع في بعض العلوم الشرعيه او لسانه لسه لم ينطلق بفهم مصطلحات اللغه العربيه ولغه المتقدمين خليه يقرا لحد من المعاصرين التفسير الميسر او المختصر في التفسير او التزامن في التفسير الوجيز لوهب الزحيلي مختصر بتاع مركز تفسير إيه، اي حد شايف حاجه معاصره كويسه يقرا فيها مفيش مشكله خلاص يبقى دي طيب بكره ان شاء الله إيه، في باذن الله عز وجل مصاحف فيها تفسير على الهامش اللي هو المختصر في التفسير بتاع مركز تفسير التفسير الميسر بتاع عائد القرني او بتاع ال- اللي عاملاه ال- السعوديه ايا كان ايه هو وزي ما قلت لك احنا دلوقتي مش في مرحله انتقاء ما تقعدش تقعد تنتقي ويضيع عليك اول خمس ست ايام وانت لسه بتختار ابدا في اي حاجه لكن ده المفروض بتقرا الجزء بتركيز برضه ما ننساش نصطحب الخطوه الاولى احنا بن- احنا بنزود على الاولانيه مش بن... مش بنشيلها الخطوه الاولى قراءه الجزء بتركيز خلاص يعني مثلا إيه، لان احيانا ده بيلخبط انت بتقرا صفحه المصحف وفي هامش اعمل ايه طبعا انا مش اللي انا بقوله ده دي اجتهادات يعني ده مش مش حاجه توقيفيه انك لازم تعمل كده مثلا انا افضل انك تقرا الصفحه على بعضها بتركيز وبعدين ترجع تقرا التفسير الايه او لو تكملت القصة ليها تكملة خلص تكملة القصة بتركيز وبعدين يرجع يقرأ تفسير الآيات ويا سلام لو بعد ما قريت التفسير تقوم باصص بعينك بسرعة على الصفحة تاني يبقى انت قريتها بتركيز قريت التفسير بسرعة مريت كده بعينك كأنها مرة ايه قبل وبعد التفسير خلاص اللي اللي بي- اللي يبتكر خطوات تانية كويس اللي شايف ان يقراها نص صفحة بنص صفحة وبعدين يقرا التفسير اي آية صعبة شوية لكن هو مستريح كده مفيش مشكلة يعني يقرا الآية ويبص في تفسيرها وبعدين يقرا الآية بعدين يبص في تفسيرها صعبة شوية خاصة لو الآيات مرتبطة ببعضها ممكن يفصل لكن هو مستريح كده مفيش مشكلة خلاص يقرأ ال- المرحلة الأولى يقرأ الجزء بتركيز عشان يسمعه تاني بالليل لو مش هيصلي في مسجد بجزء يصلي في- في بيصلي في مسجد في حزب هو يجيب الجزء لوحده تاني عشان يبقى قرأ الجزء مرتين بتركيز مرة قراءة ومرة في الصلاة خلاص المرحلة التانية دي المرحلة الأولى المرحلة التانية في المرحلة الأولى يبقى معاها إيه وهو بيقرأ لا ورقة وقلم بيكتب بيه طبعا دي اجتهادات اللي شايف ان برضه في حاجة تانية بتساعده على التركيز او السؤال يعني مش لازم واحد يقول ايه طب ينفع بدل ما يبقى معايا ورقة وقلم اكتب في النوت يعني يا عم انت اكتب في يعني اكتب في اي حاجة خلاص يعني مش احنا مش- يعني فا- فاهمين طبعا خلاص آه، مش ظاهريين يعني مش المذهب الظاهري المرحلة الثانية معاني الكلمات الثالثة تفسير ميسر الرابعة دي مرحلة أعلى شوية إن هو من بداية بيقرأ تفسير قرر من الأول إن هو هيختم تفسير هيجيب تفسير بقى مش تفسير على الهامش لا تفسير كامل للقرآن الكريم مش على هامش المصحف ويقرأه يقرأ الجزء بسرعة هنا هنقلل ليه مش هقول انه التركيز لان الجزء التركيز هياخد منه ساعة ونص مثلا لو وقته ضيق يمر على الجزء بسرعة او حتى يسمعه بسرعة ويركز بقى وبيقرأ في التفسير لانه هو بيقرأ اثناء التفسير عينه بتيجي على الايات خاصة لو التفسير إيه، مش مقتصر على بعض الايات لان في تفاسير احيانا بتعدي بعض الايات خلاص او آه، انه يقرأ برضو جزء من الصفحة وبعدين يقرأ تفسيرها طبعا هنا مرحلة عالية شوية حسب مرحلة الشخص بيبدأ يختار تفسير مبسط في الأول ما يكونش كبير قوي اختيار التفسير على حسب هنا انتقلنا من التفسير اللي على الهامش لتفسير مش مكتوب على الهامش ده تفسير لوحده آه، بيختاروا على حسب حاجتين كنت كاتب انا بص على ال- على الفيسبوك ازاي تختار بس دي المرحله بقى الرابعه ايه العوامل اللي على اساس بتختار تفسير بتنبني على عاملين مرحلتك الشرعيه اللي انت متوقف فيها في العلم الشرعي او زادك الشرعي اللي هيخليك تفهم التفسير اللي بتقرا فيه والوقت اللي ناوي تديه يعني ممكن واحد متقدم في علوم الشريعه لكن عنده وقت قليل جدا فهيقرا مختصر قليل بس تفسير صعب او عنده وقت وسط فيقرا مثلا تفسير زي البيضاوي هو مش هيدي وقت طويل هو تفسير الامام البيضاوي مش كبير قوي في حين ان هو مركز جدا لدرجه ان اتعمل عليه حواشي عدت ال 200 300 حاشيه يعني اتكتب عليه شروحات وتعليقات بيسموها الحاشيه عدت 300 حاشيه وكانت احيانا في الدوله العثمانيه بتشترط على اي قاضي يمسك القضاء انه يكتب حاشيه على ال- تفسير الامام البيضاوي وده من اسباب الاسباب التاريخيه لزياده الحواشي على تفسير الامام البيضاوي فتفسير بهذا العمق وهذا الثقل ما ينفعش ان يقراه مبتدئ ما بيتقاسش بالحجم معايا يبقى اذا احنا بن- عندنا عاملين على اساسهم بنقرر التفسير اللي هنختاره الوقت اللي هديه والمرحله الشرعيه اللي انا فيها يعني لو الوقت اللي انا هديه كبير ومرحله شرعيه قليله ده مش معناه انك تقرا تفسير متقدم لا تقرا تفسير متاخر بس كبير واضح معايا يبقى انا في عاملين على اساسهم بختار التفسير لو انا مثلا ال ال ال الوقت اللي هديه طويل ممكن اقرا مختصر ابن كثير مش صعب لان بيتحذف منه الاسانيد وبعض مثلا التعليقات الحديثيه بيتشال منه ممكن اقرا انا مختصر ابن كثير إيه- إيه، اختصار الامام ال- الت- المعاصرين مبارك فوري احمد شاكر ممكن يبقى صعب شويه او طويل شويه عمده التفسير المصباح المنير اسهل شويه اسهل اختصارا وكان بتاع احمد شاكر اقوى شويه وكان احمد شاكر ما كملوش اصلا يعني حد كمله وطبعا دار الوفاء جابت حد كمله لكن المصباح المنير إيه، اختصار ابن كثير يعتبر جيد نسبيا إيه، كتفسير مبسط الظلال يعتبر طويل طويل قوي يعني لو حد مستسهل لغته طويل يعني إيه، لو محدش عنده فن ازاي يعدي ال- ال- الحاج- المباحث الجانبية اللي بيعملها الظلال احيانا بيعمل مبحث مثلا في تحريم الخمر والفارق ما بين الشريعة والغرب في ازاي منعوا الخمر بيعمل احيانا ابحاث بتطول فاللي ما عندوش خبرة او ما قراهوش قبل كده انا لا ارشح له الظلال في الاول لانه هيطول منه قوي خلاص إيه، في برضو تفسير اسمه تفسير الموجز إيه، في تفسير في يعني ايه اللي يلاقي إيه، اللي اللي يلاقي اي تفسير من المعاصرين او لغته سهله وحجمه مناسب لوقته ممكن يقراه كل ما بتتقدم في العلوم الشرعيه وده للاسف يا جماعه بيخلينا ان احنا إيه، يبقى عندنا دافع شويه ان احنا نت- نزود في العلوم الشرعيه نتعلم لغة إيه، ندرس بعض ال- الأح- إيه، يعني الكتب في العقيدة أو الفقه بحيث إن أنا بعد كده أعرف أكسر الحواجز اللي بيني وبين الكتب أنا مش عارف أقرأ شرح البخاري مش عارف أقرأ لأن الشرح بالنسبة لي محتاج شرح مش عارف أقرأ تفسير القرآن تفسير القرآن معناه إن اللي كتب الكلام ده كتبه عشان يشرح لي الآيات فأنا بقرأ الكلام انتوا فاهمين انا فاهمين احنا وصلنا ب- يعني فانا بقرا الكلام اللي مكتوب عشان يشرح لي فطلع محتاج يتشرح فسمعت شرح التفسير من شيخ فطلع شرح الشيخ محتاج يتفهم شوف احنا عمالين نبعد احنا عمالين نبعد ما هو يعني بت- مثلا بتسمع اه، شروحات ل- ل- لتفسير البيضاوي الإمام البيضاوي عامل تفسير للقرآن فكلام صعب فحد بيشرح تفسير البيضاوي فبيسمعوا الشرح فطلع الشرح صعب فمحتاجين حد يبسط لهم الشرح لا انتوا تروحوا بقى مش كده فطب ما نكسر الحواجز يعني طب واحنا ليه بنبعد لذلك دي نقطة مهمة قوي في عايز يبقى عندنا موازنة أرجو إن الكلام بتاعي يتفهم كويس يعني ولازم يتفهم كويس طبعا إيه، يبقى عندنا موازنة ما بين تبسيط الدين وبين عدم التنزل بالدين للناس يعني ليه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء الحديث مرفوع للنبي أو موقوف النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على أبي هريرة إذا زينتم المساجد وزخرفتم المصاحف فالدمار الدمار أو فانتظروا الدمار إيه العلاقة بين هلاك الأمم وسقوطها وبين زخرفة المساجد وتزيين المصاحف إن إحنا بقينا نهتم بالشكليات عن المضمون النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤيا أن ليلة القدر أنه يسجد في ماء وطين رؤيا إن كانت علامة ليلة القدر أنه يسجد في ماء وطين وبالفعل يقول الصحابي وكان في يوم ولم يكن في السماء ولو قزعة يعني سحابة حتى سحابة صيف معدية كانت السماء صافية وبعدين جاءت سحابة وأمطرت وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين هذا المسجد هو الذي أخرج الرجال المسجد اللي ماء وطين ده هو اللي أخرج الرجال أنا مش بقول إن احنا نروح نرش طين في في المساجد أقول إن احنا أحيانا عمالين نبسط ونسهل ونزخرف ونعمل وننزل الناس طب ما احنا محتاجين ناس تطلع شوية برضه يعني زي ما احنا محتاجين ننزل لهم ونبسط لهم احنا محتاجين نعلم الناس ان هي تعمل ايه تطلع ويبقى في نموذجين موجودين لا ينكر على هذا ايضا يعني اللي مصمم ان هو يخلي الناس تجتهد قليلا حتى يعني ايه ترتقي ده كويس انه يفضل موجود مش كله ينزل ودي اشكاليه احيانا في الطرح الديني ان لما بيلاقي حد تنزل في الطرح شويه عشان يعني يناسب بعض الناس يقوم الكل نازل يقوم الطرح العالي يقل ولا يصبح عليه اقبال طب ما دي اشكاليه احنا انا بقول ايه محتاجين توازن ودي بتبقى عايزه فقه في مصالح الدعوه واختيار الشخص لنفسه ان هو هيخاطب ايه الفئه اللي بيخاطبها او ان هو يفضل ثابت على معنى معين ما ينزلش عنه عشان مش الكل يحصل الكل يتنزل في الخطاب الدعوه المهم نرجع تاني ان احنا محتاجين نكسر هذه الحواجز يعني انا اكتشفت دلوقتي ان انا في آية مش فاهمها والتفاسير كلها قدامي معايا في الموبايل يعني انا معايا في الموبايل دلوقتي انت مثلا معاك في الموبايل ما لا يقل عن 10 تفاسير ومش عارف تفتح تقرأ طب ليه طب ما احنا اتعلمنا لغة وتعلمنا برامج وبدأنا نتعامل مع حاجات مثلا ما كناش نعرف نتعامل معاها طب ليه ما نتعلمش لغة يعني ليه الحاجات دي تبقى صعبة يعني مش قصدي انا قصدي اللغة العربية يعني ليه ليه ما نكسرش الحواجز بيننا وبين الكتب العلمية يعني ليه دايما عندنا حاجز لا كلام صعب طب ما تقراه واللي مش فاهم يسأل فيه طب ما تجاهل حتى لو انت التفسير اللي بتقراه 25% او 30% او اكثر قليلا مش فاهمه مش مهم 70% دول هيفيدوك معايا يبقى اذا المرحله الرابعه انك انت تقرا تفسير وده بيحتاج وقت منظم جدا وان يكون وقت مقدس يعني قراءه التفسير ما تنفعش تبقى قراءه يعني سريعه وخلاص لا انت بتقرا عشان تفهم ما ينفعش الحاجة اللي هتقربك من القرآن تكون بتسردها بسرعة لا محتاج تقرأها بالراحة ممكن بعد كده يبقى عندك ملكة القراءة السريعة مع فهم هذه المصطلحات وفهم الكلام المفسر خاصة لو بتقرأ التفسير ده للمرة الثانية أو للمرة الثالثة بتمر عليه زيك زي ما قلت لك أنت بتختار التفسير على أساس حاجتين مرحلتك الشرعية اللي أنت متوقف فيها أو زائد قصدي الوقت اللي ناوي تديه للارتباط بالقرآن يبقى اذا احنا في مرحلة خمسة وستة لكن دي على حسب اللي هيبقى اوقات اطول ومرحلة ومرحلة شرعية متقدمة نرجع بقى لكلامنا يبقى اذا احنا بنخلص ان مفيش حاجة اسمها ربنا ييسر ان شاء الله في التراويح كده ايوه ان شاء الله ربنا ييسر طب ماشي ايوه يعني ان شاء الله انا ناوي اركز في الصلاة ايوه يعني ناوي تركز في الصلاة يعني هتعمل ايه يعني اولا انا عايز نتكلم على ثلاث مستويات في الصلاة عايز اتكلم على ثلاث مستويات في الصلاة اول حاجة اللي بيحاول يركز تاني حاجة المركز ثالث مستوى الخاشع في فرق ما بينهم مستوى اللي بيحاول يركز اللي بيحاول يركز اثناء الصلاة ده هو ما بذلش حاجة يعني هو مش محضر الجزء فهو قاعد إيه ايوه طب وبعدين ما هو ما بيجيش كده ما بيجيش كده طب انا هصلي جنب الايه هصلي جنب المايك عشان اسمع طب انا هصلي ورا الامام طب انا هصلي جنب التكييف طب انا هصلي جنب الكوديه طب انا هصلي تحت الكوديه هي, هي مش هي مش كده اللي تخيل بقى واحد بذل ودعا ربنا ومحضر الجزء وراح بدري وقاعد بيدعي ربنا انه يوفق ده ما بيبقاش عرقان دخل خد دش قبل الصلاة يعني تخيل واحد بي- مجهز بيفكر شايل هم التركيز في الصلاة فجاي بيوفق طبعا ده مش معناه ان مش كل اللي عمل كده انه هيلاقي نفسه مركز هي... هيحاول يركز برضه بس محاولات نافعه لان الايه دي اه لا انا ه- انا اركز بقى ان انا ايه قاري الكلام ده وانا الصفحه اللي جايه دي انا قاريها راحت فين الصفحه دي الصفحه اللي بعدها ما انا ما أنا قاري الجزء وقاري ومحضر انما لا انا عارف هو بيقرا في سوره ايه ولا انا عارف هو بيقرا في ختمه ايه و... وانا مش عارف اصلا هو فين دلوقتي ولا في جزء ايه مش عارف يعني كل اللي هممني ايه احب الكلمات الى قلبي الله اكبر يعني انا منتظر اسمع ان هو يركع ما هو الركوع انت بتبدا تفوق شويه ده يعني بتحرك في نفسك انما طول ما انت واقف انت احيانا ركعه تفصل مفيش مشكله هات اللي بعدها بلاش الشيطان يقول لك ايه خلاص خلاص هي باظت لا هي ما باظتش جاهد نفسك حتى ما تضيعش التحيات يعني يتع- يتعود دايما ان مفيش حاجه اسمها هي باظت لا هي ان شاء الله ما باظتش انا هجيب اللي فاضل معايا اللي يبقى دي المرحله الاولانيه والثانيه الكلمه فيهم اللي رايح مش واخد اي احتياطات وهو معتقد ان التركيز هي- هيجيله فجاه وهو قاعد هناك الثانيه لا اللي مركز بالفعل مركز يعني إيه؟ يعني كل كلمه بتتقرا هو قاريها قبلها هو قاري الجزء طبعا اللي حافظ ده مختلف ربنا يرزقنا حفظ القرآن ويستقر في صدورنا مختلف متابع ما بيفوتش منه حاجة قاعد مركز آه، عارف الإمام فين بالظبط عارف الصفحة فوق ولا تحت مركز بيقلب المصحف في دماغه قاعد مركز مع الإمام أحيانا عشان ما يعني ما ما ما, ما تتفاجئش أحيانا تكون مركز مش خاشع الخشوع ده مرحلة أعلى يعني التركيز لا يعني دائما الخشوع يعني احيانا انت مركز وعارف هو بيقول ايه وقاري التفسير لكن سبحان الله مش في جو ايماني معين مش متاثر ما تزعلش استمر بس في التركيز الخشوع احيانا يكون هبه من الله سبحانه وتعالى هبه من الملك سبحانه وتعالى اللي بيجتهد او معنى ايماني انت عايشه او ده بقى محتاج مؤثرات ايمانيه مش تحضير معرفي تاني الخشوع بقى احيانا انك انت بتكون مش بتقرا بس تفسير الكلمه او معنى الايه او انا فهمت الحكم الشرعي ده او سبب نزول الايه دي او اه ده انا فهمت القصه ده انا كنت فاهمها حاجه تانية خالص يا زي ما احد الناس كان آه، احد الاخوه كان بيسال او سمعته بيقول سبب انه قرر انه يقرا تفسير كامل في رمضان آه، احد الاخوه الافاضل ملتزمين يعني حد بيساله بيقول له هو ايه معنى كلمه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مش فاكر انا حكيت لكم ال- ال- القصه دي قبل كده ولا لا ف- فالاخ ايه احرج انه يقول له مش عارف يعني ايه مقرنين يعني فقعد يفكر فقال له هي غالبا معناها مقرنين يعني لا- لا نقرن مع الله احدا يعني لا نشرك معه احد وما كنا لهم مقرين يعني احنا م- اما بنشكر ربنا نشكر ربنا بس طبعا المعنى ده ملوش اي اساس من الايه من الصحه اه وكنا لهم مطيقين المعنى وما كنا له ايه مطيقين معايا فقرر لما عرف بقى المعنى انه لا ان هو هيقرا تفسير كامل للمصحف وبالفعل بفضل الله عكف على ذلك وقرأ تفسير كامل لكتاب الله ايوه
ايه يعني ايه مطيقين بقى آه. ده ان شاء الله في النسخه اللي فالفكره ان انت احيانا ممكن ربنا يقدر لك احداث تكتشف بيها ان انت محتاج تقرا طيب انت لما قريت معنى الكلمه انت قريت معنى الكلمه إنت- وفهمت سبب النزول ده معرفه لكن انت احيانا محتاج مؤثرات ايمانيه محتاج حد بقى ايه تسمع درس إيه شريط واقع ايماني معين تتدبر صوت حلو بتسمعه طلعت مكان خلوي سمعت درس ياثر فيك ده ممكن ي- يجلب الخشوع معايا ال- الافضل طبعا الجمع وانت احيانا ممكن تبقى خاشع شويه وحاسس بجو ايماني لكن مش فاهم اغلب الكلام دي درجه برضو اقل الاعلى الجمع بين الاثنين كن مركز فاهم الكلام اللي اتقال وفضل الله عايش في حاله ايمانيه خلي الكلام ده بيأثر فيك معايا طيب إيه، ده تصور سريع كده عن كلام عملي لمحاولة الارتباط بالقرآن مع فهم كويس العقبات اللي هتقابلنا طبعا في عقبة الامتحانات الناس اللي عندها امتحانات ربنا يكون في عونهم وييسر لهم أمورهم وربنا بيبارك في الأوقات ياما ناس امتحنت في رمضان ووفقت في ان هي تصلي وتقرأ القرآن ربنا هيبارك بإذن الله عز وجل ويعني فلا تميلوا كل اللمين حد عنده استفسار أو سؤال
آه، ش- شيخ حازم آه، عندنا مراد على تفسير السعد كويس وده الموضوع.
تفسير السعدي يعتبر متوسط الحجم اللي مرحلة آه، مبتدئة اللي مبتدئ خالص ممكن يقرأ أيسر التفاسير أو بكر الجزائري يعني السعد ده بيبقى متوسط وهو
السعدي على الأقل على الأقل الجزء على الأقل ساعتين مركز
بس يجيبوا السعد ده مش هو.
ما هو ساعتين أنا أقول لك على الأقل نقول يعني ممكن واحد يخلص الجزء السعدي في ساعة ممكن واحد يخلصه في ثلاث ساعات حسب سرعة قراءته حسب هو قاري السعدي قبل كده ولا لا فأنت خلي من يعني يعني اللي ناوي يقرأ السعدي أنا رأيي الشخصي لو ما عندوش امتحانات يبدأ في السعدي قبيل العصر يكسر كده بس شوية اللي في الأول بتوع الجزء بحيث إنه إيه دايما لما تيجي تبدأ حاجة وأنت مخلص منها حاجة صغيرة بتساعدك إنك تكمل بعد العصر تصلي العصر وتقعد في المسجد لغاية المغرب كده ان شاء الله ممكن تخلص الساعه بس لو اول مره بتقراه ممكن تخلص الساعه ده من- ده من- لا تبدا مع الجزء مع البقره من ال- بحيث انك 30 يوم تخلص يعني يوم الحد ان شاء الله قبل العصر الساعه مثلا 2 ونص تبدا في الساعه تخلصوا على المغرب معايا ممكن تكون الاجزاء الاولى الساعه دي هتلاقيه مطول فيها شويه فهياخدوا منك 3 ساعات ونص احيانا في الاول تيجي بعد كده الاجزاء الاواخر هو الساعه دي بي... بي... التفسير بيقل شويه فتلاقيه خد منك ساعتين هنقول متوسط من ساعتين لثلاثه بس بتركيز يعني انت قعدت ساعتين فصلت فيهم ربع ساعه هيبقوا ساعتين ونص عشان ترجع تاني تدخل في ال mood هيبقوا ساعتين ونص ثلاثه خلاص حد عنده استفسار يبقى ابو بكر الجزائري ايسر التفاسير كويس بس طويل شويه برضه يحتاج وقت اطول اه، مش مش اطول من السعدي السعدي يعتبر نسبيا اطول يعني هم موجودين هم الاثنين في مجلد واحد مضغوط وهما الاثنين موجودين في ثلاث مجلدات مفروده او احيانا طبعا فيها خمسه بس مفروضه على الاخر واحيانا طبعا مجلدين فالسعدي فيه طبعات اشهر حاجه طبعا دلوقتي طبعه المجلد الواحد حد عنده استفسار تاني اي سؤال استفسار
هو في حاجة بس سؤال أنا هو هو ال- هو ممكن في حاجة تساعد برضه إن هو إن هو يحاول يصلي بالجزء اللي هو ممكن يقرأ بكرة لوحده ده ده بيساعد بيساعد
بس هو اصل هو هيصلي بالجزء اللي بيتقرأ بكره بالليل ليلتها طب ما هو عايز يكمل الجزء لو هو ما قراهوش
حتى هو لو هياخد جزء معين يصلي بيه فده بيفرق كتير يعني فطبعا ما انا بقول لذلك ال- اللي هيقرا التفسير ويصلي بيه مع الامام ويرجع يصلي بيه تاني لوحده ده حاجه بيرفكت يعني كل ما بتعيد الجزء على قلبك كل ما بتستفيد
اللي عندهم امتحانات الفترة الأولى في رمضان
اللي عنده امتحانات يدي وقت عشان الموضوع بس ما يكونش إنه اللي عنده امتحانات صعب انه يصلي بجزء يصلي في مسجد بحزب خلاص يحدد ميعاد المذاكره يعني يحدد ميعاد المذاكره يحدد مثلا ساعتين بعد العصر المغرب وساعتين مثلا بالليل دول مثلا اربع او خمس ساعات يخليهم مركز فيهم في المذاكره وعنده يصلي التراويح بحزب ويوتر مثلا ياخد له نص ساعه او ساعه بالليل صلاه معايا؟ هيعوز ان وقته يمشي يعني سيف يعني في رمضان آه، آه، اصل الفضل ده يعني انا مريت ب- ب- بمراحل زي دي وناس كتير مرت بدا في رمضان بيبقى عندها امتحانات آه، بيبقى في بركه عجيبه في الوقت لكن لازم انت تكون ما تضيعش لحظه يعني فكره بقى انك تقعد وتفطر وتنتخ وبعدين ترجع وتقف بعد الصلاه ما فيش الكلام ده يعني انت وقتك هتحافظ عليه يعني السحور آه، تسحر سندوتشات وانت بتذاكر وانت يعني يعني انت هتتعامل مع نفسك بجد طبعا ده انا بتكلم على الفحيطه اللي بيذاكروا يعني ما تحسسني يعني انتوا بتذاكروا انتوا بتذاكروا كام ساعه في اليوم طب عايزين تذاكروا كام ساعه في اليوم
نص ساعة ساعة.
ساعه ده انا بتكلم بقول بتوع طب كانوا بيذاكروا ست ساعات في رمضان في اليوم عادي وسبع ساعات وكانوا بيصلوا تراويح برضه. انه كان في من كان قبلكم يؤتى بطالب الطب ويمتحن بالبطنه وال- والجراحه في رمضان بلاش لا يصد ذلك عن الترويح ولا عن القران ولا عن الاعتكاف لو حد لو حد ناوي ان هو الليل مش مش هيحضر حاجه زي المذاكره دي يعني الليل من اول المغرب لحد الفجر مش هيجيب حاجه غير الفجر.
وصعب ان هو لو ما عملش كده يجيبه كله صلاه عشان برضه نبقى واقعيين طب ما- يعني انا لو لو, لو انا آه، يعني هحط هحط الليل
ليه؟
رمضان وال- جميل جميل ال- ذاكر من الظهر للمغرب ونام الفجر للظهر وصلي تراويح حزب وريح ساعة وساعتين وقوم وكمل بس عايز وقت يعني يا جماعة المشكلة ان ال- يعني الابتلاءات بتشتد والدين بيبقى صعب وده من عقوبات الفتن انتشار الفتن من عقوباتها صعوبة الحلال وصعوبة الطاعة الليل الوقت قصير جدا الفجر تقريبا الوقت جدا قبل الفجر بساعة يعني الفجر بقى بيبدأ ده بيبدأ بدري جدا يعني بيبدأ الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 3 تخيل 3 دي زمان بقى لما كان رمضان مثلا يجي انت بتصلي تراويح وتنام ساعتين وتقوم تذاكر ساعة وساعتين وبعدين تروح تصلي بالليل مع حد بيصلي بالليل يعني كان في مساحة فالوقت ان الليل محتاج مفيش حاجة اسمها انت لو طلعت من التراويح قلت طب اروح اشرب عصير او نتقابل آه، ناكل كنافة مثلا او مش عارف ايه الفجر هيأذن فلو لو انت صليت التراويح بحزب وطلعت زي تلاقي اللي في الاعتكاف مثلا صلي التراويح اللي يقف يتكلم بعد التراويح و طب يشرب اصل انا كنت عايز اشرب مش عارف coffee mix اصل ما هو برضه ما بيلحقش يريح ما بيستفيدش حاجه حتى اللي معتكف في ناس بتعرف تستغل الفترات البينيه فانت لازم تبقى عندك حزم في وقتك طالما انت بتطلب معالي الامور معايا؟ فهي لا تنال بالنعيم ولا تنال بالراحه لازم تكون عندك آه، جد وحزم خلاص طيب